بعد الصفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي حقيقي يعني الواحد بيبقى في منتهى السعادة وبيبقى يعني بينتظر اللقاء دوت بشغف شديد جدا وبلهفة لا تخطر على قلب بشر ان احنا نلتقي كل يوم ثلاث علشان ندخل بيت حبيبنا واستاذنا واستاذ البشرية كلها صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي تخيل حضرتك ان احنا داخلين دلوقتي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة واوعى تنسى التأشيرة كالعادة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع واحد من الصحابة وبيعلمه درس كبير جدا عشان يقيم وينشئ أسرة مسلمة وبيت مسلم فبيقول له صلى الله عليه وسلم يعني كأنه عايز يقول له عايز تتجوز ففي الغالب اللي عايز يتجوز بيطلب حاجة من الأربعة اللي جايين دولت وأنا بأشور عليك بأن أنت تختار أهم حاجة قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها نعمل ايه يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وعدناكم ان احنا نلتقي من الليلاد ان شاء الله مع حوار مع عاقد لكن عايز قبل ما نبدأ اللقاء أنوه لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عن المواعيد الجديدة للبرنامج ربنا يجمعنا دايما على الخير طبعا ميعاد البرنامج بدل ما كان ساعة أصبح ساعة ونص ربنا يبارك فيكم وربنا ما يجعلناش ضيوف يعني ثقلاء عليكم ربنا يجعلني ضيف خفيف إن شاء الله على بيت كل مسلم وبتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه اخوي وحبيبي اختي الفاضله ميعاد البرنامج ان شاء الله من النهارده وكل يوم ثلاث ان شاء الله الساعه تسعة ونص مساء بتوقيت القاهره عشرة ونص مساء بتوقيت مكه والإعادة هتكون بكرة يوم الأربع ساعة 3 عصرا بتوقيت مصر 4 عصرا بتوقيت آه، السعودية مكة يعني الإعادة الثانية هتبقى اليوم الأربع اللي هو ليلة الخميس الساعة واحدة ونص صباحا وهتبقى برضو بتوقيت مكة الساعة اتنين ونص صباحا والإعادة الأخيرة هتبقى يوم الخميس الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر واحدة ظهرا بتوقيت مكة ربنا يجمعنا وإياكم على خير وإن شاء الله أخونا الأستاذ شريف أحمد سمير إن شاء الله يعرض لكم الآن إن شاء الله برضه في أثناء البرنامج مواعيد الإعادة تعالوا نبدأ وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم عايز أقول حاجة لأخويا وحبيبي والأخت الفاضلة عايزين نبدأ بقى الحديث عن حوار مع عاقد ربنا يا رب يجوز كل الشباب وبنات المسلمين قولوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين ربنا يرزقهم العفاف وربنا يرزقهم أيضا بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عايز اقول قبل ما نبدأ نخش في موضوع الزواج بقى ونخش في الجد ونتكلم في العقد بقى والزواج عايز اقول يا جماعة اللي رايح بيشتري عربية لازم قبل ما يشتري العربية بيقول له لو سمحت وريني الكتالوج عشان اشوف مميزات العربية وعيوبها واعرف بقى التفاصيل بتاعة العربية ويا ترى سعة المحرك تناسبني ولا لا والمتانة بتاعة العربية وقوة الدفع بتاعتها امامي ولا خ... ولا خلفي ولا 4 by 4 ولا المسألة ماشية ازاي آه، كذلك لو راح يشتري اي جهاز كهربائي اول حاجة بيبص عليها الكتالوج فاحنا عايزين نبص على كتالوج الزواج عايزين نقول انت بتفكر تنشئ بيت مسلم صح طبعا صح ولازم تكون دي هي النية رقم واحد ان انا مش بتجوز فقط عشان ان انا اشبع شهوة ورغبة فقط لا ده الهدف الاساسي ان انا بنشئ بيت مسلم بعف اخت مسلمة عايز ان ربنا يكرمني بذرية صالحة تعمر الكون كله بطاعة ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده بنقول طيب لو حبينا نشوف نموذج مثال حي يكون في حياتنا نقدر نقتدي ونتأسى به فلا بد ان يكون في قدامنا بيت لازم نقلده هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عنوان الحلقة ديت ان شاء الله تمهيد لحوار معاقد هيكون بعنوان اسعد بيت في العالم مين هو اسعد بيت في العالم معروف صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى يا جماعة ايه مواصفات البيت دوت تعالوا نفتح الكتالوج وتعالوا نشوف مع بعض ايه مواصفات بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علشان نقلد النبي ونعيش أسعد حياة وأجمل حياة في بيت يكون مشابه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مواصفات البيت دوت مكوناته مواصفاته ايه الحاجات اللي موجودة فيه علشان نعيش زي ما النبي عاش وعلشان نعرف يقينا ان فعلا مفيش طريق للجنة الا خلف النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا مواصفات البيت تعالوا نشوف البناء بيت في غاية البساطة اللي في الكون ده كله كل البيت معمول من الخشب وجريد النخل ومن الطمي بيت بسيط جدا جدا لو حاجة يعني عدت من جنبه مش هقول لك بيهتز ولذلك أمنا عائشة في يوم من الأيام لما كانت التجارة بتاعت عبد الرحمن بن عوف جاية والجمال معدية من قدام غرفة أمنا عائشة الغرفة اتهزت فهي ظنت إن في زلزال يعني حصل في المدينة فقالت ما هذا قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف فتبسمت وقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي رضي الله عنه وارضاه الشاهد في الموضوع بيت بسيط جدا من الخشب وجريد النخل ومن الطمي طيب والأساس شكله ايه يا ترى يعني الأساس جاي من إيطاليا ولا من إنجلترا ولا منين بالظبط أساس بسيط جدا يا جماعة فراش بسيط جدا طبقة واحدة النهاردة بيبقى يعني انتوا شايفين طبعا الوضع عامل ازاي ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين احيانا بيكون الفراش دوت من الحصير ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الايام كان هو وبعض الصحابه داخلين على حبيبك يا بختهم داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فراش على حصير خد بالك والحصير قد أثر في جنب النبي فيعني حزن عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بيقول له الدنيا بالنسبة لنا هو عبارة عن شوية الظل اللي احنا وقفنا تحتهم دولت وبعدين هنمشي ونسيبها سبحان الله ده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة التانية ان احيانا بيكون الفراش عبارة عن يعني ايه يعني مش حصيره بس لا ده يدوب يعني طبقة واحدة فقط من الفراش بسيط جدا والمخدة من جلد محشي ريف من قدم محشي ايه ليف والموجود في البيت يا دوب ابريق وصحفه وحاجات بسيطه جدا جدا ورغم ذلك صاحب هذا البيت هو اسعد رجل في العالم وهو الذي صدر السعاده للكون ده كله وعلم السعاده للكون ده كله يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه طب يا ترى كان الطعام اللي كان موجود في البيت دوت كان ايه يعني يا دوب يعني كان الاكل مشويات ولا مقليات ولا الدنيا كانت عامله ازاي ابدا الاكل ابسط مما تتخيل حبيبنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من من خبز الشعير ثلاث ايام ورا بعض وخبز الشعير ده يقينا ما نقدرش ناكله دلوقتي لو اكلناه دلوقتي يعني يقطع في حلقنا يعني خبز الشعير خشن جدا جدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يشبع من رديء التمر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا القوت مش هو أكل اليوم كله لا ده يا دوب وجبة فقط ومش عايز حاجة بعدها كأن النبي عايز يقول كل لما احتاج آكل لازم أرفع إيدي لحبيبي اللي خلقني سبحانه وتعالى أقول له يا رب ارزقني يا رب العالمين اكرمني وأنعم علي يا أرحم الراحمين عايز أكون دايما محتاج لربنا دايما مكسور بين يدي الله سبحانه وتعالى وكسرة الإنسان بين يدي الله عز للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من الشعير هو ده كان أكل النبي كان أكل بسيط جدا جدا وكان النبي لا يأكل حتى يجوع وإذا أكل كان لا يشبع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم امال يا ترى اكيد حضراتكم بتسالوا امال فين اسباب السعاده بقى والجميله اللي الناس عايشينها فين الثلاجه وفين الديب فريزر وفين المكيف وفين وفين وفين مش هي دي اسباب السعاده اخويا وحبيبي عايز اقول لك حاجه مهمه قوي قوي الفلوس ممكن توفر لك الاكل لكن مش هتوفر لك الصحه صح كده لان في ناس كتيره قدامها الاكل لكن ما تقدرش تاكل وفي ناس كتيره جدا قدامها الاكل لكن ملهاش نفس تاكل وفي ناس كتيرة جدا جدا عندها الأكل لكن مش يعني ممنوعة من كل الأكل كان مرة واحد غني في يوم من الأيام جه لقى واحد فقير يعني ما بيشكرش ربنا على أي حاجة خالص فبيقول له مالك قال له أنا فقير وظروفي تعبانة و- وحياتي كلها ضنك وكده قال له طب أنا عازمك عزومة حلوة عندي في القصر تعالى نورني بكرة وإن شاء الله تنبسط فراح عنده فلقى اكل كتير جدا محطوط قدامه فقال له اتفضل كل يعني لحمه اهي جميله ايه فقال له حاضر هاكل طب حضرتك مش هتاكل قال له يا ابني انا عندي النقرس ما اقدرش اكل لحمه شويتين قال له اتفضل كل رز ومكرونه وحاجات كده قال له طب وحضرتك قال له يا ابني عندي السكر ما اقدرش اكل من الحاجات ديت شويتين بيقول له اتفضل كل من ال يعني المانجا وبرتقال وحاجات زي كده قال له طب وسيادتك قال له انا عندي املاح يا ابني ما اقدرش اكل الحاجات ديت شويتين بيقول له كل بقى حلويات وحل بقى بعد الاكل وكده قال له حضرتك قال له عندي السكر يا ابني ما اقدرش اكل الحاجات ديت فبص عليه الغني وقال له قال للفقير بقى ايه رايك مين الغني انا ولا انت انا اللي املك كل الفلوس والطعام والكنوز دي كلها وما اقدرش اقرب لحاجه منهم واكلها ولا انت اللي ممكن تاكل اي اكل يتوفر لك في اي وقت رغم انك معكش فلوس فقالوا لا اكيد انا اللي غني واضح وحكيت لكم قبل كده قصه الراجل البسيط جدا آه يعني قصه جميله جدا قصه راجل راجل غني ومعدي على ناس بسطاء جدا شغالين فلاحين وقاعدين في الغيط بتاعهم آه او اللي شغالين فيه وقاعدين بياكلوا اعزكم الله مشي وبصل ومش عارف ايه وعيش بتاو كده زي ما بيقولوا وبعدين راجل معدي وراكب عربيه مرسيدس احدث موديل فهو معدي فواحد من الشباب بيقول ايه ادي يا عم الناس اللي عايشه ولا بلاش فراح رجع له قال له تعالى ايه رايك تحب نبدل قال له مبدل ايه قال له ما تخافش والله العظيم انا صادق في كلامي ومستعد ورب الكعبة ابدل معك ايه رأيك انا عندي اربع عربيات مرسيدس وعندي اربع فلل ومش عارف كام شاليه وعندي كام مصنع وعندي كام مليون في البنك وعندي وعندي وعندي وفوق ده كله عندي السكر والضغط والاملاح وعندي آه، سرطان وعندي فشل كلوي وعندي وعندي ايه رايك تشيل الشيله كلها على بعضها وانا اشيل الشيله كلها على بعضها اخد صحتك وعافيتك وشبابك واخد كل اللي انت فيه ده كله وفقرك بالمره وانت تاخد غنايه كله بامراضي كلها قالوا لا يا عم الحمد لله ده انا عندي معده تهضم الزلط الحمد لله رب العالمين ده الحمد لله ده الواحد يشكر ربنا على النعمه اللي هو فيها خد بالك عايز اقول لك حاجه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قسم الارزاق بالتساوي خد بالك عشان ما تطمعش في عيشة غيرك ممكن تلاقي واحد غني لكن زوجته تعباه وواحد فقير وزوجته مريحاه ممكن تلاقي واحد غني ومش ده مش شرط طبعا ان كل واحد غني زوجته تعباه يعني مش شرط ممكن تلاقي واحد غني ولاده عاقين بيه وواحد فقير ولاده يبوسوا ايديه ممكن تلاقي واحد غني ولاده أم عندهم امراض وواحد فقير ولاده صحتهم زي الفل وهكذا الارزاق متقسمه هتلاقيها في النهايه كلها واحده وكله محصل بعضه واجمل شيء في الدنيا قعدت والله يا جماعه اتامل من خلال 18 سنه دعوه قعدت اتامل في احوال الناس وقعدت اتامل في احوال الدنيا لقيت اجمل حاجه في الدنيا واحفظوا مني الكلمه ديت لو ما طلعتوش من الدرس ده الا بالجمله دي كانت كفايه لقيت أجمل حاجة في الدنيا عارفين إيه هي؟ إنها مش واقفة إنها ماشية طب وإيه الحكمة في كده؟ حكمة الدنيا لما تكون ماشية والعمر بيجري وكلنا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى إن الغني الغني اللي فرحان بفلوسه وكنوزه لو كان بيستعملها في طاعة ربنا وكان هو مطيع لله سبحانه وتعالى وما بيعصاش ربنا بالفلوس ديت فربنا هيكرمه ويخلف عليه في الجنة نعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه- على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خد بالك والإنسان المبتلى الدنيا برضه ماشية فهو لما يكون راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى فالأيام بتجري وما هيش واقفة هتجري وتجري وتجري لحد ما تيجي المحطة اللي هينزل فيها ويروح للقاء ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عن قضاء الله فربنا هيكون راضي عنه فهيعوضه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلقيت أجمل حاجة في الدنيا إنها ما هياش واقفة إنها ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذا الفلوس ممكن توفر لك البيت لكن ما تضمنلكش الأمان الفلوس ممكن تجيب لك الدواء لكن لا توفر لك الشفاء الفلوس ممكن توفر لك الزوجة والأولاد لكن ما تضمنلكش السعادة الفلوس ممكن توفر لك الطعام لكن ما تضمنلكش الصحة زي ما قلت لك الحمد لله من نعم ربنا علينا ان ربنا رزقنا بمعدة خرساء لا تعترض على اي شيء لو اكلت معدتك ديت آه، يعني كباب مش هتلاقي فاكس طالع من آه، فم حضرتك بيقول نشكر فلان الفلاني على انه اكلنا كباب ولو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في قسم 6 اكتوبر فالحمد لله رب العالمين من رحمه ربنا ان ربنا رزقنا بمعده خرصاء ادينا قاعدين مع بعض اهو حد فينا عارف مين اللي كل ومين اللي ما كلش او حد فينا عارف مين اللي كل كباب ومين اللي كل فول زي ما بيقولوا اذا في المساله الحمد لله رب العالمين كله محصل بعضه ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين يعني السعاده تكون في ايه بقى انت بتقول لي السعاده مش في الفلوس والسعاده مش في الكنوز ولا في المناصب السعاده في الايمان والعمل الصالح قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دوت في الآخرة ولذلك قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان الله أكبر ولذلك إبراهيم ابن آدم كان يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف أخويا وحبيبي أكيد السعادة فعلا ما هياش في الفلوس ولا في المناصب لكن مع ذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح لما يكون معاك فلوس بتستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيكون لك مكانة عظيمة عند ربنا لأن الغني اللي بيستعمل ماله في طاعة ربنا ده إنسان وفي ربنا أعطاه النعمة فلم يكفر بهذه النعمة بل كانت النعمة سبب في قربه من الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي تعالى نكمل مواصفات أسعد بيت في العالم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بنسعد بنور نبي الوفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة أكيد عايزين تعرفوا مواصفات أسعد بيت في العالم فعلا أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله يا جماعة ما في أجمل في الدنيا ديت من بساطة الإنسان وتواضع الإنسان والإنسان يعيش حياة بسيطة جدا حياة بسيطة مش معناها إن أنا بقول لك اوعى في يوم من الأيام تبقى غني بالعكس انا عايزك تبقى غني وعايزك يبقى معاك آه، فلوس وعايز تبقى في اعلى المناصب وعايزك تكون ناجح بس طول ما ربنا بيكرمك خلي نفسك تتواضع وخلي نفسك كده يعني تكون بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى انسان كده عندك تواضع وعندك يعني خشوع وذل وانكسار لله سبحانه وتعالى اوعى تحس في يوم من الايام ان انت غني او ان انت احسن من حد اوعى تحس في يوم من الايام ان انت افضل من كل الناس اللي حواليك حس دايما بان انت بسيط جدا شوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيتعلم التواضع من سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول وددت اني شعره في في صدر رجل مؤمن وكان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كان يقول يعني والله لا لو, لو يعني لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب يقول لو أن مناديا ينادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر بن الخطاب مع أن عمر بن الخطاب ورد فيه حديثين صحاح في مسند الإمام أحمد أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجرى الحكمة على قلبي ولسان عمر وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر الله أكبر بعد المناقب دي كلها عمر بن الخطاب بيقول لو هينادي منادي يوم القيامة إن كل الناس هيخشوا الجنة إلا واحد بس أكيد هو عمر بن الخطاب ده بيقول كده عن نفسه من شدة التواضع يا جماعة يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دلنا على سبيل القرب الوحيد أو أق أو أعظم طريق للقرب من الله قال واسجد واقترب ما قالش واركع واقترب ما قالش قف واقترب إنما قال واسجد واقترب حط أعز مكان عندك وهو أشرف مكان الجبهة والأنف حطهم في التراب تقرب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا عشان كده مهما ربنا اداك من مال أو, أو, أو قوة أو علم أو شهرة أو أي حاجة أو منصب خلي خلي عندك تواضع وخلي عندك لين وخلي عندك رحمة بكل الناس من حولك يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم لذة ونعمة التواضع لله سبحانه وتعالى تعال نشوف في عجالة سريعة مواصفات أسعد بيت في العالم أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت تم اختيار رقم واحد تم اختيار أعضائه على أساس الدين والخلق لأن النبي هو اللي علم الكون ده كله قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض هو هو صلى الله عليه وسلم اللي علم الكون ده كله وقال تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أول حاجة هنأسس عليها البيت زوج تقي وزوجة تقية علشان ننشئ ذرية طيبة يعني نباهي بها يعني في الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى ويباهي بها النبي أمام الأنبياء يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن هيباهي يوم القيامة بشارب الخمر لا يمكن هيباهي بالزنا لا يمكن هيباهي بالعصا ولكن يباهي بأمثالكم من الطائعين الساجدين الراكعين الطاعين ربنا يرزقنا إياكم نعمة الطاعة ونعمة الثبات على الطاعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أول أساس تم عليه بناء هذا البيت العظيم أن البيت دوت مؤسس على اختيار أعضاءه على أساس الدين والخلق تاني حاجة بيت يعمر الإيمان والتقوى حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته النبي بيعلمنا ان يا جماعة المسألة مش مسألة ان انا هتجوز واخلف واولادي هيخلفوا اعز الولد ولد الولد لكن لا ده المسألة مسؤولية عظيمة جدا وهنتسأل يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين ولذا ابن مسعود يعلق على هذا اللفظ أو على هذه المقدمة في آيات كثيرة جدا يقول إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغي له سمعك ليه يا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال فإنما ستؤمر إما بخير أو ستنهى عن شر ربنا هيأمرك إما بخير إما سينهاك عن شر ده ربنا اللي بينادي عليك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عشان كده عايزك تتخيل ان البيت اللي انت محتاج ان انت تبنيه البيت دوت لازم يكون زي بيت النبي البيت ده لازم يكون فيه صلوات خمس لازم يكون فيه قيام ليل لازم يكون فيه صيام نوافل لازم يكون فيه بر وإحسان لازم يكون فيه حب الخير للناس لازم يكون في نشر الخير للكون ده كله حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا بيدعي لك بالرحمة عايز اقول لك انت تتمنى تشوف النبي طبعا تتمنى طب ايه رأيك تدفع كام عشان تشوف النبي ادفع عمره كله وهو النبي قال كده قال ان من احب الناس أو إن أحب إن يعني إن من أحب الناس إلي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني وفي رواية من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني طيب تدفع كم عشان تشوفه طب تدفع كم عشان تشوفه ويدعي لك ويقول لك ربنا يرحمك يا رب يكرمك برحمة ربنا خد بالك فبيقول رحم الله رجلا وسماه رجل لأن هي دي الرجولة الحقيقية الرجولة مش في العضلات ولا في الفلوس ولا زي ما بيقولوا الراجل ما يعجبوش إلا جيبه لا الراجل ما يعجبوش إلا دينه خد بالك فهي دي المسألة لو ما عندوش دين ده هو ده اللي يعيبه واللي يزينه انه يكون عنده دين وحياء وخلق خد بالك من المسألة المهمة ديت قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء خد بالك ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام في رواية تانية فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يا جماعة كان نزل عند رجل اسمه أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي بيقول لما تضيفت أبا هريرة أسبوعا كاملا بيقول ما من ليلة مرت إلا وهو يقوم يعني كان بيخلي القادم بتاعه يقوم تلت الليل الأولاني ثم يوقظ أبا هريرة فيقوم تلت الليل الثاني ثم يوقظ أبو هريرة امرأته فتقوم التلت الأخير ثم يقوموا جميعا فيصلوا صلاة الصبح ما شاء الله كان في واحد برضه من التابعين اسمه الحسن بن صالح وكان ليه أخوه اسمه علي بن صالح وكانوا عايشين الاثنين مع أمهم فكانت أمهم تقوم تصلي التلت الأولاني وتقوم مصحية علي فعلي يقوم يصلي التلت التاني فعلي يصحي الحسن فالحسن يصلي التلت التالت وبعدين الحسن يصحيهم يقوموا يصلوا صلاة الصبح بيوت عمرانة بطاعة ربنا فلما ماتت أم الحسن وعلي ايه اللي حصل الاتنين قسموا الليل ما بينهم هو يصلي علي يصلي النص الاولاني والحسن يصلي النص الثاني فلما مات علي قام الحسن الليل كله لانه كان عايز ان البيت دوت يفضل عمران بطاعه ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يوقظ ازواجه لقيام الليل صلى الله عليه واله وسلم يبقى بيت مؤسس على التقوى تم اختيار الاعضاء على اساس الدين والخلق الحاجة الثانية بيت عمران بالإيمان والتقوى والعمل الصالح الحاجة الثالثة بيت يعمره الحب والمداعبة أحيانا ما ينفعش يا جماعة إن الحياة تبقى جامدة الحياة في حد ذاتها أصلا فيها قسوة الحياة صعبة لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة في تعب في عناء أصل الحياة أصلا جبلت على التعب فلما تكون الحياة أصلا فيها مشاكل وفيها مشاغل وفيها عناء وفيها يعني أشياء كتيرة جدا بتتعب الإنسان فمن باب أولى إن إحنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض مرة واحد اتصل بيه على الهواء فبيقول لي إيه الحل إيه الحل للحياة اللي إحنا عايشينها ديت قلت له الحل الوحيد الوحيد ومفيش حل تاني إن إحنا نرجع لربنا وإن إحنا نرحم بعض لأن النبي قال ال ال الكلام ده كله في كلمتين قال ايه ارحموا ترحموا اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم الناس من حواليه اللي عايز ربنا يكرمه لازم يكرم الناس اللي عايز ربنا يغفر له لازم يغفر ويسامح الناس وهكذا والجزاء من جنس العمل ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لم يرحم او من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هي دي المسألة معادلة سهلة جدا جدا لكن لو نعي هذه المسألة انت طول ما انت بترحم الناس من حواليك يقينا هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى لانه اولى اولى برحمة العباد من العباد بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك لازم البيت يبقى فيه شيء من الحب مش شيء لا لابد ان هو يكون مؤسس اصلا على الحب مملكة الحب مملكة السعادة المملكة ديت قوام هذه المملكة او الشركة ديت عايزين نسمي الزواج شركة لنشر الحب والسعادة والألفة والوفاء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة الحب والرحمة فإن اختفت المودة بعض الشيء تبقى الرحمة فلابد يكون في مودة ورحمة البيت يا جماعة مؤسس على الحب وعلى السعادة المرأة بطبعها عاطفية ما يهمهاش الذهب اللي انت هتجيبه لها ما يهمهاش هتكتب باسمها كام شقة وكام بيت وكام عربية كل اللي يهمها من الدنيا دي كلها انها تشوف منك المودة والرحمة والحب والحنان والمعاملة الطيبة والكلمة الحلوة تؤثر المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى أحيانا ممكن الإنسان يكلف نفسه تكاليف كبيرة جدا ويجي من بره جايب لزوجته عقد ألماظ يعني واخد بال حضرتك ومكلف نفسه 15 20 ألف جنيه وأول ما يخش على زوجته يقول لها خدي هدية على الله يطمر هو كده ضيع كل الإحسان اللي عمله ده كله بالكلمة الوحشة ديت لكن ممكن زوج تاني ذكي جدا يخش على زوجته ايد ورا وايد قدام معهوش أي حاجة خالص ويقول لها الود ود يا حبيبتي والله أجيب لك الدنيا كلها قد ود ود أجيب لك حتة من الشمس لكن سامحيني والله يعني العين بصيرة والإيد قصيرة تقول له حبيبي كفاية كفاية عليا دخلتك كفاية عليا إن أنا أشوفك كفاية عليا إن أنت إن إحنا عايشين في خيرك و الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة يعني وهدوا إلى الطيب من القول يعني سبحان الله ده نعمة كبيرة جدا جدا إن من مواصفات أهل الجنة إن هم ما يقولوش إلا الكلمة الحلوة الطيبة الجميلة ومن صفات حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كل كلامه كان خير كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة حتى لما كان يعوز يعاتب حد لما يكون أخطأ في خطأ ما ما كانش يقول له أنت عملت كذا وأنت اللي سويت كذا كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا شوف يا أخي الذوقيات والأحاسيس العالية الجميلة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فلازم يكون في شيء من الحب والمداعبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم زي ما هيجي إن شاء الله ونشوف بقى طبعا لما نخش البيت بقى المسلم ونشوف قد ايه النبي عليه السلام كان بيتعامل مع ازواجه كان بيسابق امنا عائشه والحديث ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج مع الصحابه فراح قال لهم تقدموا كان معاه في كان عمل قرعه فطلعت امنا عائشه هي اللي هتخرج معاه تسافر معاه قال لهم تقدموا فتقدموا فراح مداعب امنا عائشه لا تسابقيني قالت له سبقك قالت فكنت خفيفة لم أحمل اللحم لسه ما تخنتش قالت فسابقني النبي فسبقته النبي ما نسيش بقى الموضوع ده بعد كام شهر برضه كان مسافر وعمل قرعة فطلع برضه ايه في نصيب امنا عائشة فخارج معاها ومعاه الجيش فقال تقدموا فتقدموا فقال لها تسابقيني قالت له سابقك قالت فكنت في الوقت دوت يعني تخنت شوية وحملت اللحم ما بقتش حركتها سهلة زي الأول فبتقول فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد شوف قد ايه وده مين سيد ولد ادم اللي اللي مكلف بدعوه الانس والجن والبشريه كلها وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كما قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للانس والجن والمؤمن والكافر صلى الله عليه وسلم فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم تخيل حضرتك في يوم من الأيام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أمنا عائشة وفجأة راحت داخلة السيدة سودة بنت زمعة أمنا عائشة كانت عاملة أكلة كده اسمها الخزيرة خزيره كده ايه اكله كده عباره عن عجين مع عسل مع عامله زي ايه عارف حضرتك زمان اهالينا زمان كانوا يعملوا لنا ايه اكله كده كانوا عارفينها الناس اللي بتوع زمان يعني اسمها سد الحنك يعني واخد بال حضرتك كان على طول اول ما تاكلها تسد كل حاجه يعني تقفل المراوح كلها فكان ايه هي بقى امنا عائشه عامله اكله شبيهه بالاكله دي فراحت اول ما دخلت امنا سوده فام عائشه يعني بتعزم عليها بتقول لها كلي قالت لها مش هاكل فضحكت معاها ام عائشه قالت لها لتأكلن أو لألطخن بها وجهك يا تاكلي إما يعني هرميكي بيها فما رضتش تاكل فراحت أمنا عائشة واخدة كومة كده من العجينة ديت وراحت ضربها في وش مين أمنا سودة فالنبي كان إيه قاعد وساند نفسه على أمنا سودة على أمنا عائشة فراح شايل رجليه من على أمنا سودة عشان تاخد راحتها وترد بقى فراحت أمنا سودة طبعا أمنا سودة كان يعني إيه كان ضخمة الجسم وكده فكانت إيديها ما شاء الله كبيرة فراحت واخده بقى كومه حلوه كده متظبطه قد الكومه اللي واخداها امنا عائشه مثلا ثلاث اربع مرات وراحت مكوراها ورزعاها في مين في امنا عائشه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم والجلسه كلها كانت جميله وبسيطه جدا جدا والنبي عليه الصلاه والسلام كان فرحان جدا بان امنا عائشه بتمازح امنا سوده وان امنا سوده بترد على امنا عائشه وانتهت المشكله وجميله جدا وحياه ابسط من البساطه ما عملش مشكله ما قالش انتوا بتعملوا كده قدامي انتوا مش عاملين حساب ليا انتوا هو عارف ان هم بيمزحوا مع بعض صلى الله عليه واله وسلم فالحياه جميله ومليانه بالود والرحمه وهذكر لك قصتين كده جمال جدا جدا بمناسبة المودة والرحمة ولكن يعني الوقت بيجري معاكم بسرعة ربنا يبارك فيكم بحبكم في الله نلتقي بعد الفاصل صلى على حبيبك حضن البيوت لحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي إن شاء الله بتمنى إن احنا نتواصل طوال الأسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج واللي هيزوره الآن أخونا وحبيبنا أستاذ شريف إن شاء الله هتشوفه الآن وإن شاء الله ده الفاصل الثالث في فاصل ثاني إن شاء الله هنستقبل فيه اتصالاتكم لمدة على الأقل من 25 دقيقة لنص ساعة إن شاء الله عشان ناخد راحتنا معاكم وندردش مع بعض ونفتح حوارات ونكون يعني قدرنا إن احنا إن شاء الله نوفي طلباتكم كلها ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير دائما وان شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم طول الاسبوع بنتواصل معكم على الايميل اللي هيكون ظاهر الان على البرنامج والارقام هتكون موجوده ان شاء الله هنتواصل في الفاصل الاخير ان شاء الله اللي جاي ده مع تليفوناتكم واتصالاتكم واهلا بيكم ومرحبا وربنا يجمعنا واياكم على خير تعالوا نشوف موضوع ان المواصفات من ضمن مواصفات اسعد بيت في العالم مليء بالموده وبالمحبه عايز اقول لكل زوج لازم يكون قلبك فعلا بيتسع لحب زوجتك لازم تكون فعلا من جواك بتحس ان زوجتك دي اغلى كائن في الكون ده كله بعد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم وبعد الام والاب لازم تكون زوجتك ليها مكانة عالية ربنا يبارك فيك تعال نشوف ام سلمة وابو سلمة ام سلمة زوجها وحبيبها ابو سلمة وهو خلاص يعني في بداية السكرات بيقول لها يا ام سلمة يعني اوصيكي ان تتزوجي من بعدي انا بوصيك ان انا مش عايزك تعيشي لوحدك لان انا خايف خايف عليك فعايزك لما اموت تتجوزي من بعدي خايف على زوجته ومش عايز انها تعيش لوحدها في الدنيا ديت فقالت له هل اجد خيرا منك يا ابا سلمة انا ممكن الاقي واحد زيك فين شفت الحب وصل لدرجة ايه وعلى فكرة في نساء كتيرة جدا من امهاتنا ربنا يا رب يبارك في اعمارهم يا رب العالمين عايشين على الود وعلى الوفاء وعلى الذكريات الجميلة الواحدة فيهم خصوصا امهاتنا الناس الجيل الجميل الفريد دوت خصوصا امهاتنا دولت كانت الواحدة لما زوجها بيموت تفضل عايشة على ذكريات تعيش حياتها كلها عشان تربي ولادها وقدامنا نماذج بالآلاف بفضل الله بقول لهم جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين إن أنتم فعلا قدمتوا صورة عظيمة للوفاء فأم سلمة بتقول له هل أجد خيرا منك يا أبا سلمة يقدر ربنا بعد موت أبو سلمة يتقدم لأم سلمة كتير جدا من الصحابة فترفض كل اللي تقدم لها لحد ما تقدم لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام أرسل لها رسول إن أنا عايز أتجوزك يا أم سلمة صلى الله عليه وسلم فقالت له قل لرسول الله إن امرأة يعني كثيرة الأولاد وإني كبيرة في السن وإني غيرة أنا كمان عندي غيرة ما أقدرش إن أنا أتحمل إن أنا أكون زوجة ليا أكتر من ضرة يعني فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها ويقول أما إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك سنا وأما إذا كنت ذات عيال فلست أنا برازقهم يعني ربنا هو اللي بيرزقهم سبحانه وتعالى وأما إن كنت غيرة فأسأل الله عز وجل أن ينزع الغيرة من قلبك فنزع الله الغيرة من قلبها وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان في درس جميل قوي إن النبي علمها درس حلو قوي قال لها صلى الله عليه وسلم قال لها ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها فلما مات أبو سلمة قالت ومن هل أجد خيرا من أبي سلمة لكنني قلتها لأن النبي دلني عليها فقلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فآجرني الله, فآجرني الله في مصيبتي وأخلف لي خيرا من أبي سلمة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة يعني مواقف جميلة جدا ومؤثرة وبرضه تحضرني صورة أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب أبو أيوب وأم أيوب بالبلد كده بلغة العصر كانوا الاثنين على موجة واحدة الاثنين لما جه النبي وعاش في بيتهم سبع شهور الاثنين على موجة واحدة هو يكرم النبي وهي تكرم النبي هو بيحب النبي وهي بتحب النبي على طول بيحرصوا تماما على راحة النبي ولما اتهمت أمنا عائشة في حادثة الإفك إذا بأم أيوب تقول لأبي أيوب تقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما ما اتهمه الناس به قال لا قالت فوالله لصفوان أفضل منك يا أبا, يا أبا أيوب راح أبو أيوب قال لها وأنت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما اتهمت به قالت لا قال فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب فيعني يعني يعني سبحان الله فنزلت آيات عظيمة جدا في أم أيوب وأبو أيوب كانوا الاثنين على موجة واحدة ربنا يا رب يجعل كل أزواج المسلمين وكل بيوت المسلمين بلغة العصر على موجة واحدة زوج فاهم زوجته بيعجبني جدا جدا لما اسمع زوجة تقول أنا بمجرد بس ما زوجي بيبص لي ببقى فاهمه هو عايز إيه ومن غير ما يتكلم ومن غير ما ينطق ولا كلمة أنا ببقى عارفة هو عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا عايز إيه بالظبط أنا ببقى فاهمة كل حاجة جميل قوي إن يبقى في توافق وألفة ما بين الزوج والزوجة علشان الأولاد لما بيشوفوا الأب والأم بيحبوا بعض وبيعزوا بعض وبيودوا بعض والله بينشأوا نشأة جميلة جدا جدا أنا عن نفسي أذكر ودي مسألة شخصية جدا أذكر أن أم وأبويا يعني أم الله يرحمها رحمة واسعة والدي ربنا يشفيه ويبارك لنا في عمره سبحان الله والله الذي لا إله غيره عمري في حياتي ما شفت مشكلة مشكلة قد كده بين أم وأبويا سبحان الله بيحبوا بعض جدا بيعزوا بعض بيحترموا بعض عمر ما حد فيهم قال للتاني كلمة وحشة عمر ما حد فيهم جرح التاني عمر ما حد فيهم تحامل على التاني بالعكس الاتنين بي بي بيرعوا بعض وبيحبوا بعض وبيعزوا بعض احنا نشأنا في جو الحب ده استفدنا اجمل استفادة وعشنا اجمل ايام حياتنا كلها مع اب طيب وام طيبة ربنا يا رب يجمعنا بيهم في الجنة رب العالمين من مواصفات اسعد بيت في العالم البيت دوت يا جماعة بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ما فيش اعتراض على امر الله ولا على قضاء الله ده من ضمن مواصفات البيت السعيد عشان عايز تنشئ بيت سعيد لازم تتوقع ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ممكن يحصل لك حاجة لا قدر الله وممكن يحصل لزوجتك أو لأولادك خلي عندك دايما رضا بقضاء الله الرضا بقضاء الله ده بيسموه العلماء جنة الرضا جنة الرضا فعلا ان انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير خد بالك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إيه اللي هيحصل له يا رسول الله قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يجي لك الخير بتشكر ربنا يجي لك الشر اللي هو من وجهة نظرك انت هو شر لكنه عند الله سبحانه وتعالى هو خير فلا تدري لعل وعسى يمكن ت- يأتيك البلاء وهو البلاء ده هو سبب دخولك الجنة سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة الله ربنا كتب لحضرتك أو كتب لحضرتك إن أنت أو أنت من أهل الفردوس الأعلى أعمالنا مش موصلانا للدرجة ديت فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها الله يعني ربنا يبتلينا طب ما ممكن نعترض لا لا لا مع البلاء يرزقنا الصبر والرضا لحد ما نوصل للدرجة في الجنة اللي ربنا قدرها لنا وبعدها يترفع البلاء مفيش بلاء بعدها خلاص وصلنا للدرجة ديت ربنا يا رب يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى اللهم آمين تعالوا ندي كم مثل كده جمال جدا من أمثلة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى أم سليم لما تزوجها أبو طلحة الأنصاري وكان مهر أم سليم حضراتكم طبعا فاكرين كان مهر أم سليم الإسلام إن أبو طلحة لما أسلم كان مهرها الإسلام إن هو يسلم هو ده مهري قالت له فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فلما ذهب وأسلم قال راوي الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام أنجبت منه طفل صغير الطفل ده في يوم من الأيام جاله مرض فأبو طلحة خارج رايح بره البيت رايح مشوار رايح شغله رايح أي مكان فساب الطفل وهو مريض خرج أبو طلحة الطفل بعدها بساعة ساعتين مات فأم سليم قالت لأهلها اوعى حد فيكم يبلغ أبا طلحة بموت ابني أنا اللي أبلغه بموت ابني فراحت مغسلاه ومكفناه وسايباه على السرير بتاعه متغطي فجاء أبو طلحة من بره قال كيف حال الصبي قالت هو أهدأ ما يكون هو فهم أن الصبي شفي من مرضي وهي قصدها ان هو مات خلاص هو اهدأ ما يكون اعدت له الطعام والشراب وتزينت له فاصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ثم قالت له بعد ذلك يا ابا طلحة لو جالك حد وحط عندك وديعة وبعد فترة طلبها تديها له قالها طبعا قالت له بس هو سايب عندك الوديعة بقاله فترة كبيرة قال لها ده من باب أولى إن أنا أردها له قالت فإن الله عز وجل قد أخذ الوديعة التي جعلها عندنا لقد قبض روح ابنك فحزن أبو طلحة وراح اشتكاها للنبي قال له يا رسول الله عملت كذا وكذا فضحك النبي وابتسم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما فأنجبت من هذه الليلة ولدا صالحا أنجب هذا الولد عشر من الذين حملوا كتاب الله وحفظوا القرآن بعد ذلك كما قال راوي الحديث كل ده ببركة الرضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام اللي في يوم من الأيام عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الآكلة في رجله عروة بن الزبير اللي كان يعني ملى الدنيا كلها بالفقه والدين والورع والعبادة حاجة ما شاء الله عروة بن الزبير بن العوام فلما جاله مرض الآكل قالوا له هنقطع لك رجليك نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تتوه عقلك عشان ما تحسش قال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن استنوا انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله أول ما دخل في الصلاة الله أكبر قرأ القرآن وركع وسجد أول ما سجد مسكوا رجليه وبدون بنج ولا أي شيء يذهب العقل قطعوا لي رجله بالمنشار فلما أفاق بعد يوم أغشي عليه يوم كامل مغمى عليه فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وفي نفس الوقت وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات ابنه البكري الكبير محمد ات- مات في نفس اللحظة اللي اتقطعت فيها رجل أبوه عروة بن الزبير فماذا قال عروة قال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا ما عفتني أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه في آخر أيامه عمي بصره وسعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة النبي هو اللي دعاله قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فكان سعد بن ابي وقاص لما رجع في اخر ايامه الى مكه وكان عايش فترة كبيرة بره مكة فكان الناس عارفين ان هو مستجاب الدعاء كان كل واحد يخش عليه يا سعد ادعي لي ان ربنا يكرمني ويرزقني بالذرية ادعي له ربنا يرزقه بالذرية ادعي لي ان ربنا يشفي زوجتي ادعي له فربنا يشفي زوجته فشاب كده اسمه عبد الله بن السائب قال رحمك الله يا عمام أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك أما تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري أنا فعلا نفسي عينيا ترجع لكن ربنا لما اختار لي إن بصري يذهب قضاء عندي أحسن من رجوع بصري رضا بقضاء الله شيء عجيب جدا تعالوا نشوف من ضمن المواصفات هذا البيت السعيد أسعد بيت في العالم بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيت حريص جدا على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله ربنا أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما يا رب علمني وزودني علم وارزقني العمل بهذا العلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا شوف قد ايه العلم النافع هو العلم اللي الانسان بيستفيد منه ويفيد به الاخرين كان سبحان الله كانت يعني ولذلك احنا بنقول يا جماعه احنا بنطلب العلم ليه ابتغاء مرضات الله لازم اترك بصمة في الكون ده كله هطلب العلم عشان اتعلم ازاي اعبد ربنا ده الاصل فيه وأعمل بهذا العلم ثم أدعو الناس جميعا إلى هذا العلم ولذلك كانت أم سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كانت تقول يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي وكانت تقول له يا بني إذا تعلمت كلمة من العلم ولم تزدك قربا أو لم تزدك قربا من الله فاعلم أن هذا العلم وبال عليك إن الإنسان يا جماعة كل لما يتعلم لابد أنه يخشى ربنا ولابد أن يكون قريب من ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أقرب الناس وأخشى الناس لله ده الأصل في الموضوع يا جماعة ليه؟ لأن هم أكتر ناس عارفين قدرة ربنا وعارفين مدى عظمة ربنا وإن كان ما فيش إنسان يستطيع أن يحيط بمدى عظمة ربنا ومدى قدرة ربنا لكن العلماء يعني عارفين شيء عظيم جدا وشيء كثير جدا جدا من عظمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله هو اللي هتصلى عليه دلوقتي حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله ولذلك البيت يا جماعة لازم يكون بيت سعيد وإحنا عايزين نقول حاجة لو فاكرين حضراتكم لما ذكرنا مرة قصة زواج بنت سعيد بن المسيب أنا مش هذكر القصة لكن هذكر بس الشاهد في القصة لما تزوجها كثير من أبي وداع شاب فقير جدا سعيد بن المسيب رفض يجوزها للوليد بن عبد الملك اللي هو ابن أمير المؤمنين وجوزها شاب فقير اسمه كثير بن ابي وداع فلما تزوجها واصبح الصباح فبيقول رحت عشان ايه او عايز اقوم عشان اطلب العلم بقى على يد استاذي سعيد بن المسيب فقالت الى اين انت ذاهب قال إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب فجلس معها شهرا كاملا يتعلم على يديها العلم الشرعي ثم ذهب بعد ذلك إلى أبيها إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها آخر حاجتين يا جماعة من مواصفات البيت اللي هو أسعد بيت في العالم بيت بيشعر بآلام الغير ويدخل السعادة على الكون كله بيت بيصدر السعادة زي ما بيقولوا احنا طبعا في انتظار اتصالاتكم بعد ثلاث دقائق بالظبط ان شاء الله ونسعد باتصالاتكم فتح مع بعض مواضيع كتيرة جدا حول اسعد بيت في العالم ربنا يا رب يملى بيوتكم بالسعادة والحب والألفة والمودة قولوا امين بيت بيشعر بألام الغير ليه لان علمنا النبي كده صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن قال احب العمل الى الله سرور اي سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام ربنا يثبت أقدامه على الصراط وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل يا الله سبحان الله تحضرنا قصة جميلة جدا قصة طفل يتيم في يوم من الأيام كان كان ليه بستان وكان بستانه دوت بجوار بستان واحد من الأنصار واختم بالقصة دي واستقبل اتصالاتكم فكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار فحب يبني جدار بين بستانه وبين بستان الرجل الأنصاري فجاء ابن الجدار الجدار لقى في نخلة تعترض الجدار فاستأذن من الأنصار قال له ممكن ابني الجدار من حوالين النخلة وخلي النخلة عندي قال له لا قال له طيب بيع بيع لي النخلة مش عايز تداني هدية بيعها لي قال له لا قال إذا أشكوك إلى رسول الله فالراجل زعل إن هو راح يشتكي للنبي ولذلك هو عند هو ما يقصدش معصية النبي لكن هو زعل ان الغلام ده راح اشتكى للنبي فراح الغلام اليتيم اشتكى للرسول فجاي الرسول مع النبي فجاي الرسول عليه السلام مع الغلام ده علشان يشوف القضية ديت صلى الله عليه وسلم فقال للرجل الأنصاري قال له أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بعه النخلة قال لا يا رسول الله قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة يلا بقى إيه يعني حاجة أعظم يعني صفقة ممكن تعملها في حياتك فرفض الرجل مش معصية لرسول الله لكنه زعل وخد العند معاه لأن الغلام راح اشتكاه للنبي فإذا بأبي الدحداح واقف جنب النبي فقال له يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل فراح أبو الدحداح مكلم الرجل الأنصاري قال له هل تعلم بستان أبي الدحداح قال له طبعا وفي حد في المدينة ما يعرفش بستان أبو الدحداح وكان أجمل بساتين المدينة كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور وكان ال- التمر اللي بيطلع من بستان ابي الدحداح كان اجمل تمر في المدينه فقال له كل ما في البستان هديه لك بشرط ان تعطيني النخله قال اعطيتك النخله فرجع ابو الدحداح وقال لرسول الله يا رسول الله لقد اشتريت النخله واعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا فاذا بالحبيب المصطفى يمسح على لحيته وهو يبتسم ويقول كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنه اي كم من نخله مثمره لابي الدحداح في الجنه راح ابو الدحداح عشان يسلم الرجل الانصاري البستان بتاعه فراح هناك فسمع صوت زوجته واولاده جوه البستان فراح من منادي من ورا السور يا ام الدحداح فقالت أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله فصرخت المرأة وقالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل وهي خارجة من البستان طفل من أولادها خد تمراية من الأرض حطها في بقه ولسه هياكلها راحت حاطة إيديها ومطلعة التمراية ورمتها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله يا سلام دي كانت بعض المواصفات لهذا البيت ولسه في صفة تانية بس هنقولها من خلال الاتصالات ان شاء الله مين معانا يا استاذ شريف فاصل طيب حاضر يبقى يعني فاصل بسيط ان شاء الله ثم نواصل ونستقبل كل اتصالاتكم صلى على حبيبك حضن البيوت يحظي الصفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي يعني ده الفاصل الأخير أو ده الجزء الأخير من حلقتنا الليلة دي وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما الحقيقة طبعا عايزين عايز أقول إن إحنا إن شاء الله نتمنى إن إحنا نتواصل طول الأسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج اللي هيعرض الآن على الشاشة وإن شاء الله أنا في انتظار تليفوناتكم الآن لكن في عجالة سريعة كده بنقرأ بعض ال ال SMS اللي جات لنا من خلال جروب البرنامج على الفيسبوك واللي وصل عددهم الحمد لله ل 7300 ربنا يبارك فيهم ان شاء الله واتمنى يوصلوا لمليون واحد على آه، جروب او على الفيسبوك على آه، الجروب الخاص ببرنامج ليله في بيت النبي عشان ربنا يجمعنا يوم القيامه ان شاء الله على حوض النبي ونقول له يا رسول الله هو ده الجروب بتاع الفيسبوك اللي كان بي يعني بيشتاق ان هو يتعايش مع ليله في بيت النبي الحقيقه آه، الطفله فاطمه طارق هف- هقرا بعجاله سريعه كده بعض الاسم اس اللي وصلت لنا آه، لحد ما نستقبل اتصالاتكم الطفله فاطمه طارق قالت اتحجبت هذا الاسبوع وهي تهدي هذا الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا يا فاطمه ربنا يبارك فيك ويثبتك الاخت محبه امهات المؤمنين بتقول بالله عليك تدعي لي بالشفاء عندي عمليه قريبا ربنا يا رب يشفيك يا رب ويشفي مرضى المسلمين وهديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني صابره وراضيه وبحتسب الاجر وادعي لي يا شيخ بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين ربنا يرزق كل بنات المسلمين يا رب ازواج صالحين يا رب العالمين الاخ محمد طاهر بيقول هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام انه اصلي عليه عشرا قبل النوم وعند الاستيقاظ ابشرك اخ محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه آه، أخ بلال من مصر بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إنني مواظب على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة برضه أبشرك إن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة ده من أسباب دخول الجنة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخ أسامة يوسف بيقول هديتي للنبي عليه السلام إن أنا أنهي حفظ القرآن كله وأسعى لتعليمه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربنا يبارك فيكم يا رب واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا شيخ محمود إني أريد حفظ إني أريد أن أحفظ ابن القرآن هدية لرسول الله وأريد زيادة وقت البرنامج الأخ محمد مدني وبنقول له الحمد لله وقت البرنامج زاد ربنا يبارك فيكم الاخت ايمان خاطر بتقول الله يعزك يا شيخ محمود ويعز حضرتك يا رب ويعز كل المشاهدين وكل المسلمين هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني هداوم على قيام ليل ابشرك ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي علينا هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح الأخ خالد من سوهاج آه، بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه الأخت ليلى شعبان إبراهيم بتقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن آخد أخواتي لطريق الخير آه في اتصال طيب مين معانا السلام عليكم الأخت هبة السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعزك انا بحب حضرتك في الله ربنا يحبك ويسترك دنيا وآخرة انك غيرت في حياتي حاجات كتير قوي يا شيخ اللهم لك الحمد يا رب اتفضلي يا أخت هبة اتفضلي واتمنى ان لي استدعي بيه كده يا رب بالزوج الصالح كده و...
ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح وكل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب العالمين اللهم امين وتدعي لخالاتي كده بالذريه الصالحه ان شاء الله حاضر عينيا ربنا يرزقهم يا رب الذريه الصالحه رب العالمين جزاكم الله خير يا اخت هبه ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين آه مين معانا تاني يا أستاذ شريف آه طيب الاخت ايمان خاطر بتقول هداهم على قيام الليل الاخ علي ابو يوسف بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني اتبع سنته خالد من سوهاج الاخ حيان السلام عليكم الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسان كيف آه، أستاذ السلام عليكم محمود كيفك
طيب آه الاخ خالد من سوهاج بيقول هدية النبي عليه السلام كثرة الصلاة عليه ربنا يحفظك ويعزك ويعلي قدرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاخت ليلى شعبان ابراهيم بتقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول هدية النبي عليه السلام ان اخد اخواتي لطريق الخير الاستاذ محمد نافع بيقول وربنا يجازيك كل خير على ذوقك يا استاذ محمد بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني بحبك في الله حبك الذي احببتني فيه ربنا يجمعني واياك والمشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله الاخت يوكو درويش بتقول هديتي اني اترك اي حب غير حب الله إلى أن يرزقني الله بالزوج الصالح هو ده واجب علينا للرسول بس في الزمن الغريب ده كله تاه على بعضه ادعوا لأختي ولي بالأزواج الصالحين ربنا يرزقك ويرزق كل أخواتنا بأزواج صالحين الأخت نزهة من المغرب بتقول السلام عليكم يا شيخ محمود والله اني احبك في الله وبشاهد كل حلقات البرنامج يا رب نلتقي في الجنه امين يا رب العالمين ونكون بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هديتي انا وامي للنبي 500 صلاه عليك كل يوم وجزاك الله عنا خير الجزاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرفع قدركم بصلاتكم على حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم آه، الاخت ابنه يوسف الحسني او الحسني بتقول هديتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأتزوج زواجا إسلاميا شرعيا ولن تكون في أي مظاهر من المظاهر التي تخالف آه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأخ أحمد محب الصواف من طنطا بيقول هديتي للحبيب إن هذاكر علشان أكون برا بأهلي وأنصر الإسلام ومش هسيب أي صلاة إن شاء الله ربنا يثبتك ويعلي قدرك رب العالمين حقيقة يعني رسائلهم بتفرح الواحد لأن الواحد بيبقى فرحان جدا إنه يشوف ثمرة جميلة للبرنامج طب معانا اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله طيب.
وبركاته. عليكم السلام.
آم، آه، الأخت أسماء من المغرب حد معانا الأخت أسماء من المغرب بتقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي المداومة على صلاة الفجر في وقتها وملء وقتي بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أسامح أي حد قام بإيذاء ربنا يبارك فيكي فعلى إنسان ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا مين معانا يا أستاذ شريف السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود أستاذ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله يكرمك يا أهلا وسهلا يا أهلا اهلا وسهلا بحضرتك معلش لو توطي الصوت يا أستاذ شريف شوية اتفضل يا أستاذ إبراهيم حضرتك انا بستفسر بس عن زيارة اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام آه، معلش انا الصوت الحقيقه م- صوت عالي جدا مش عارف أسم- مش عارف أبقى اميز الكلام بس شايف وطي الصوت شويه اتفضل يا استاذ ابراهيم عايز استفسر حضرتك عن زيارة اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام برضه مش سامع حاجه خالص معلش يا جماعه انا الصوت بس عالي جدا وطي الصوت شويه اتفضل يا استاذ ابراهيم معلش أنا آسف.
بقول حضرتك عايز استفسر عن زيارة اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام
انا الصوت عندي مش واضح جد- خالص يا جماعه معلش طب وطي الصوت يا جماعه شويه عشان اسمعه الله يبارك فيكم وطي الصوت شويه طب حضرتك اتكلم بصوت واطي يا استاذ ابراهيم عشان مش سامع حاجه اتفضل أيوة، بقول بقول لحضرتك عايز اعرف آه، زيارة اهل بيت النبي هل هي حرام ولا حلال؟
زياره ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلام نعم جزاكم الله خير حاضر سؤال واضح ماشي، شكرا.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ربنا يحفظك الاستاذ عبد الرحمن من اسبانيا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
آه، السؤال ديالي عندي مراتي عندي جوج أولاد نعم
والمرأة ديالي معصبة بزاف و- وبغات آه، تنزل الولد آه، يلا عنده س- آه، ست أسبوع واش حرام ولا حلال؟
انا مش مش مش مش قادر اميز الكلام خالص يا استاذ شريف معلش لو حد بس حتى يبلغني السؤال وانا ارد عليه حالا عينيا حاضر تحت امره آه، طيب نكمل SMS ولا في اتصالات تاني آه، طيب الاخت دعاء من الخطبه بتقول لبست الحجاب والجلباب ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل يا اخت دعاء ويثبتك آه، الاخ علي ابو يوسف بيقول هديتي النبي عليه السلام انا اسير على سنتي واقتدي بسيرته الاخت ساميه غراب بتقول ان شاء الله هديتي لخير الانام اني احاول اقلل من الغيبه والنميمه آه، ومع صديقاتي في الجامعه واستغلال كل الوقت في طاعه الخالق ربنا يبارك فيكي امينه المغربيه هديتي للنبي عليه السلام انه حافظ على وردي من القرآن بانتظام من الآن فصاعدا ونحفظ كل ما تيسر من كتاب الله طب تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده يا جماعة آه، من ضمن الصفات أسعد بيت في العالم ودي الصفة الأخيرة الحقيقة والسبعة آه، بيت يريد الآخرة بيت كل رغبته هدفه الوحيد هو أن ربنا يرزقنا الجنة ان زوج وزوجة واولاد هدفهم ان ربنا يجمعهم في الجنة قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء سبحان الله من رحمة ربنا يا جماعة ان الانسان لما يخش الجنة ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنة ان لما الانسان يخش الجنة ويكون في درجة عالية جدا وولاده في درجة أقل منه أو العكس ربنا بيجمعهم هما الاثنين في أعلى درجة علشان يقر عين الآباء والأبناء بأنهم يكونوا مع بعض في منزلة واحدة طب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم محمود السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا أهلا وسهلا ازاي حضرتك عامل ايه؟
الحمد الله لله.
يمسيك بخير ربنا يعزك ويبارك فيك والله احنا مش عارفين نقول اي شيء بعد كلامك الجميل الله يبارك.
وكلامك ال- كله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ن- نسألك الدعاء لينا ونتمنى ان احنا نشوفك عندنا حتى ولو في الفيوم عينيا حاضر إن شاء الله ان شاء قريب الله ننتظرك قريبا قريبا إن شاء الله رقم تليفون حضرتك ممكن من كنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك ماشي، جزاكم ربنا الله خير.
يعزك حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين آه، اخويا حبيبي تحضرني هنا القصه الجميله في تليفون تاني حاضر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك
معلش بس عايزة اسأل سؤال اتفضلي تحت امرك آه بس انا حماية متوفي ربنا يرحمها وحماية متوفي نعم وبعدين أم، حماتي هي احنا عارفين يعني موضوع ان هي تقعد اربع شهور وعشر ايام في ايه في نعم البيت نعم
فانا عايزه بس اعرف يعني ممكن تخرج بالليل في الفتره الاخيره من الليل يعني مثلا الساعه 12 كده يعني نعم لو حطت طرحه على وشها ينفع ولا ما, ما ينفعش معلش رب يعني حاضر السؤال واضح ربنا ولابسه يبارك خمار ينفع هقول لحضرتك حاضر حالا عليا هو الاصل في الحداد يا جماعه ان المراه بتمكث في البيت الا لشيء ضروري لضروره لا يمكن الغنى عنها افترض ان واحده في فتره حداد لا قدر الله مريضه ومحتاجه تروح لطبيبه فلا بد ان هي هتخرج افترض ان في عندها ظرف قهري لابد ان هي تخرج من البيت في هذا الوقت لظرف ما فلا بد انها تخرج فتخرج مفيش مشكله انما المقصود هنا بالخروج الخروج الذي ليس له ايه ضروره فهنا ينهى ينهى الشارع عن هذه آه، المساله لان دي فتره حداد ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه آه الاخ رضا من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام اهلا وسهلا يا استاذ رضا الله احبك في الله ولا يا شيخ محمود والله حبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك
انما يا شيخ محمود انا عايز بس
يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ رضا اسمعني من التليفون مش وقت التلفزيون شوية.
اتفضل
طيب ماشي.
اتفضل
يا شيخ محمود ايوه بالله عليك انا انا واحد ظلمني يعني ظلمني واداني الجسم بتاعه نعم والحمد لله انا ظهرت حالي الحقيقه يعني وبتاع فعايزك تكلمني عن الانسان اللي انظلم يعني ايه يعمل ايه يعني ايه اللي يعمله حاضر عينيا حاضر سؤال واضح يا استاذ رضا ربنا يبارك فيك عايز اقول يا جماعه شيء طبيعي جدا ان انتشرت المظالم في الزمن بتاعنا وكتير جدا من الناس وقعوا في ظلم غيرهم لكن عايز اقول حاجه يا جماعه انت ممكن انت من حقك ان انت ترد ومن حقك ان انت آه، زي ما هو ظلمك مش هقول تظلمه ان انت تاخد حقك لكن عايز اقول لك حاجه بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه خد حقك يوم القيامه ربنا يكرمك ما تحاولش تبادل الإنسان ظلم وعايز أهديكوا نصيحة جميلة جدا كنت قرأتها في كتاب صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي إنه بيقول لك لا تجاهر أحدا بالعداء اوعى في يوم من الأيام تحط نفسك في موقف عداوة مع إنسان لأن كتير من الناس في الزمن ده عند الخصام ربنا يعافينا فيكم بيفجروا فانت لما تقع مع انسان وتعاديه ويعاديك ربما يفجر هذا الانسان معك لكن عايز اقول لك حاجه لما ربنا هيكرمك ان شاء الله وتعفو عن الانسان اللي ظلمك اكيد ربنا هيكرمك ان شاء الله دنيا واخره ربنا يحفظك استاذ رضا مين معانا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك يا شيخي يا اهلا وسهلا ان شاء الله بخير يا اهلا وسهلا حبيبي الغالي انا بس بدي منك شغله انه تدعي لنا الله يرزقنا بالذريه بالذريه الصالحه يا رب يرزقكم يا رب بالذريه الصالحه وكل من حرم يا رب العالمين قولوا امين امين وإن شاء- وتدعي لنا هيك لزوجتي كمان ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيك و... ويملى بيتكم بالخير والسعادة يا رب العالمين والله الواحد بظهر الغيب بيدعو ان ربنا يكرم كل المسلمين يا رب العالمين بالخير والسعادة ويملى بيتهم بال... بالفرحة وال... وصدقوني يا جماعة والله طول ما في طاعة في البيت هيكون في سعادة لما بيكون سبحان الله شوف لما النبي يقول ايه ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما لما بيكون في طاعة ربنا بيجمع القلوب بيحبب الزوج في زوجته بيحبب الزوجة في زوجها احد الصالحين كان يقول كلمة حلوة قوي بيقول كنت ارى اثر ذنوبي في دابتي وامرأتي لما كنت أذنب كانت الدابة بتاعتي تعورني تخبطني توقعني والزوجة تستقبلني أسوأ استقبال وتعاملني معاملة وحشة ولما كنت أطيع ربنا ألاقي الزوجة ما شاء الله معاملة طيبة والدابة تكون ذلولا وتكون المسألة والدنيا ماشية معانا اتصال سلام عليكم
بكيتو ازي حضرتك يا فاضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، دلوقتي حضرتك يا شيخ انا عندي بس تعليق على حاجه على نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله اتفضلي آه، دلوقتي انا هو انا كنت عملت ذنب بخصوص ان انا تركت الصلاه فتره نعم وانا عارفه ان انا يعني انا سبحان الله ربنا رد لي ده في ان انا ناس كنت بحبهم جدا نعم.
وانه في ساعتها على طول حصلت بيني وبينهم مشاكل سبحان الله.
انا فعلا انا ما حص- يعني انا ما عملتش حاجه بس يعني انا حاسه إن زي ما اكون ان انا تركي للصلاه هو اللي اثر على علاقتي بيهم سبحان الله نعم صدقت ففي ساعتها والله يا يا سيدنا شيخ في فعلا في نفس اليوم سبحان الله فانا انا عايزه ارجع على الاول طبعا الحمد لله بحاول اواظب على الصلاه يعني الله.
دلوقتي وعارفه طبعا ان يعني لازم علاقتي بربنا تكون في عمار دايما باذن ربنا الله يكرمك أنا يا أنا رب سعيد إن شاء بالكلام ده الله. والله يا شيخ سيدنا شيخ بس انا حاسه ان الناس حتى دول يعني مش راضيين ان هم ي... رغم ان هم عارفين ان انا ما عملتش حاجه لا ده انا عايز اقول لك حاجه جميله قوي قوي اتفضل.
اقول لك حاجه حلوه قوي اتفضل.
شوف حضرتك قلت ايه آه، يعني يعني الانسان فعلا لما بيقع في ذنب بيحصل حاجتين يا جماعه بيحصل وحشه بين الانسان وبين ربه جل وعلا وبيحصل في نفس الوقت وحشه بين الانسان وبين اللي حواليه لما الانسان يتصالح مع ربه ان صح القول ويعبد ربنا و- و- ويكون مش مقصر ويجتهد في طاعه ربنا والله الذي لا اله غيره حبيبنا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان الانسان يا جماعه لما بيطيع ربنا ربنا بيذلل له قلوب العباد بيحبب كل الناس فيه عايز اقول حاجه كمان حلوه قوي ان الانسان كل ما يكون قريب من ربنا ربنا بيخلي الناس تحبه وتكون قريبه منه وجربه عايز اقول حاجه ان الانسان لما بيصلي على سبيل المثال صلاه الفجر بالذات تجد ان هو بيستقبل اليوم ما شاء الله الناس بتعامله احسن معامله وفي حب وفي الفه بينه وبين الناس ولما يغيب عن صلاه الفجر او يقصر في حق ربنا تلاقي الناس بتعامله معامله سيئه بلا سبب يقول انا عملت لهم ايه ايه اللي حصل اللي حصل ان انت قصرت في حق ربنا طيب معانا اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه أنا عندي مشكلة يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك طيب الاتصال انقطع فعايز اقول يا جماعه ان احنا لو عايزين فعلا الناس كلها تحبنا خلي علاقتنا وخلي هدفنا الاسمى رضا ربنا سبحانه وتعالى وان احنا يكون قريبين من ربنا الوقت انتهى ولا في اتصال طب فعلا اتصال السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا عم الشيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك كل عام وانت طيب وانت بالصحه والف سلامه ورحمه الله والله وبركاته احب احبك في الله احبك الذي احببتني فيه ربنا يعز حضرتك والله سعيد قوي بمكالمه حضرتك ليا حضرتك ربنا يكرمك اخويا ويسعد دعي قلبك بالهدايه يا شيخ محمود النبي بالله عليك رب- ربنا يهديك ويسعد قلبك بلقاء النبي في الجنة إن شاء الله عليه الصلاة ربنا والسلام يخليك لنا يا شيخ محمود الله يخليك ليا ويبارك فيك ويجمعنا وإياكم على الخير دايما والله بحبكم في الله وبتقرب لربنا بكل حب بحبه لكل مسلم على وجه الأرض وربنا يجمعنا دايما على الخير وإحنا لما بنقول الوصايا دي يا جماعة مش بنقول الوصايا دي على سبيل إن إحنا نقول إن إحنا بنعلم الناس لا ده كلنا مع بعض حبايب وعيلة واحدة طب معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يمسيك بالخير يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك جزاك الله خيرا عنا وعن كل المسلمين الله يبارك فيكم جميعا اتفضل آه شيخ انا هلا بعيش في مرحله خطوبه يعني والحمد لله رب العالمين آه، نعم.
الامور كلها ممتازه عاوز اكد على كلامك انه ال- يعني اتباع الله سبحانه وتعالى صلاه ال- الفجر الالتزام بالطاعات نعم قراءة القرآن الكريم والتزام بالأذكار سبب في الحياة يعني السعادة يعني في السعادة ال- ال- الزوجية والسعادة في مرحلة الخطوبة نعم فبارك الله فيك يا شيخ وعاوز بس ربنا أكد على كلامك في هذه الناحية وأرجو أنك تدعو لنا يا شيخ ربنا يحفظكم ويثبتكم ويبارك فيكم يا رب العالمين عايزين يا جماعه نقول هو اسوتنا وقدوتنا في النهايه مين هو النبي عليه الصلاه والسلام تعالوا نشوف النبي بيعمل ايه تعالوا نقرا سيرته صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بيعمل ايه ونقلده بالحرف الواحد عشان نعيش اسعد حياه ويبقى بيوتنا اسعد بيوت في العالم ويبقى الزوج اسعد زوج في العالم والزوجه اسعد زوجه في العالم عشان ربنا يجمعنا في الجنه معانا اتصال السلام عليكم
ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك أنا مبسوطة إني كلمت حضرتك ربنا يبارك يعزك يا رب فيك.
الله يخليكي ادعي لنا يا شيخ والله ربنا يهدينا ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين قولوا امين آمين وربنا وربنا يهدينا يا شيخ وربنا يهديك ويبارك في عمرك يا رب العالمين ربنا يحفظك اختي الفاضله ويجمعنا بيك في الجنة إن شاء الله ومع امين يا رب وجميع المشاهدين يا رب العالمين ونفتكر الحلقات ديت ونقعد مع بعض في الجنه بنقول فاكرين بقى ليله في بيت النبي وفاكرين الليله رقم كذا الليله دي رقم 33 يا رب تكون الليله رقم 1000 يعني ورقم 2000 وربنا يجمعنا في اخر ليله بقى تكون هي صباح الليله ديت ان شاء الله في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أبو أحمد من السعودية يا شيخ يا اهلا بحضرتك نحبكم يا شيخ في الله أحبك ونسأل الذي الله أن أحترمك.
يجمعنا بكم في الدنيا والآخرة امين يا رب العالمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وأتمنى يا شيخ أن تزورنا في المملكة يا شيخ.
ده عينيا طبعا حد يقدر ينسى المملكه وحد يقدر ينسى مكه والمدينه ربنا يبارك فيكم جميعا وقريبا هكون عندكم ان شاء الله ربنا يبارك فيكم والحقيقه الوقت جري بسرعه سبحان الله رغم انه ساعه ونص لكن الوقت بيجري معاكم بسرعه اقول ايه يعني اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نتمنى طبعا نتواصل طول الاسبوع على الايميل ان شاء الله ويعني ربنا يبارك فيكم ما تنسوش مواعيد البرنامج الجديده اللي احنا قلناها في عجاله سريعه كده يعني فربنا يجمعنا واياكم على الخير آه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت